الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زلنا في سلسلة الأسرار مع القصار اختصار الصور من جزء عامة وكنا قد انتهينا من صورة البينة واليوم إن شاء الله نبدأ مع صورة الزلزلة وهذه الصورة هي من مواعظ القرآن من مواعظ القرآن وكان أحمد بن حمدان يقول لا يتعظ بالقرآن إلا الخائفون فذكر بالقرآن من يخاف اللي بيخاف فعلا على إيمانه خايف على إسلامه خايف على أعماله الصالحة خايف على كل نفس من أنفاسه بيتعظ بالقرآن لذلك كان رحمة الله عليه ابن الجوزي يقول مواعظ القرآن تذيب الحديد غير أن الغافل يتلوه ولا يستفيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد لقد وعظ القرآن المجيد يبدي التذكار عليكم ويعيد فما بال الغفل منكم لا تحيد وبين أيديكم كتابه يخوفكم عذابه ويكرر التهديد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد سورة الزلزلة أتت بعد سورة البينة التي اختتمت بالخشية ذلك لمن خشي ربه ذكرت الإيمان في البداية في النهاية الخشية وكأن الهدف والمقصد من إيمانك أن يكون في خشية أما إيمان لا يكون معه خشية ولا يكون فيه معنى المراقبة والمحاسبة فإيمان هش هذه الخشية كأن إنسان يسأل نفسه عندما يقرأ سورة البينة وعندما يقرأ ذلك لمن خشي ربه فيسأل نفسه يا رب أنا أريد الخشية ما هي السبل اللي تعني إن الخشية دي تيجي إذا زلزلت الأرض زلزالها استحضار الدار الآخرة استحضار المستقبل الخالد استحضار الوقت اللي انت كده كده هتقابله ده اللي يجعلك وييسر لك الله سبحانه وتعالى بسبب حضور الخشية في قلبك ثم ستعطيك الصور القادمة مجموعة من الهز للغفلة اللي موجودة في القلب إلى أن تعطيك روشتة في صورة العصر للنجاة من هذه الأهوال إلى أن نأتي لها إن شاء الله في الصورة نعلق على هذا الأمر فيقول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزلة هذه الصورة صورة قصيرة لكن كلماتها عميقة كلماتها في غاية العمق هذه الصورة إيه الهدف المركزي منها الهدف اللي أنا أخرج بهذه الصورة هذه الصورة كلمتك البينة على البينة هذه الصورة تقول لك أنك ستسأل عن البينة مش مجرد أنك إيه تعرفها لا ستسأل عنها في وقت تزلزل فيه كل الأمور هذه الصورة تزلزل الخلود والإخلاد للأرض ناس اللي معتقة قوي ورشقة قوي في الدنيا تيجي الصورة دي, دي تعمل له هزة عنيفة جدا عشان يفوق إذا زلزلت الأرض زلزالها طيب هو الله سبحانه وتعالى يخوف العباد ليرعبهم يعني هل الخوف ده مطلوب انك تخاف عشان مجرد الرعب ولا تخاف عشان العمل يعني انا النهارده لو قلت لكم يا جماعه وانتوا طالعين خلي بالكم الله يكرمكم محدش يمشي ناحيه اليمين ليه اصل في اسد واقف في الشارع ده في واحد راجل مؤذي جدا بلطجي سارق واقف في الشارع ده فانت رحت واخد ايه اتجاه الاخر هل لما انا خوفتك دلوقتي انت اترعبت ولا أنت أخذت قرار الصائب الصحيح عشان لا تتعرض للأهوال والمخاطر آه هو ده الخوف الصحي الخوف الصحي هو الذي تجده في القرآن يدفعك للعمل وأنت متمسك بالأمل أما الخوف الذي يقعدك ده مش خوف يريده الله يعني دلوقتي لو قلت لك خلي بالكم يا جماعة في كلب مسعور وراك لقيتك انت قاعد بقى ما تعيط وايه وتنهنه ده اسمه خوف حقيقي ولا ده خوف غير صحي الخوف الصحي انك تجري صح لو انت فعلا خفت الخوف الصحي الذي يخوف الله به عباده ده خوف المفترض انا اتحرك معاه ويكون في ترجمه عمليه للخوف ده فذكر الله النار مش مجرد انه يرعبني ولكن يقول لي هذا مكان لا يليق بك المكان ده لا يليق بيك كمسلم انك تدخل المكان ده ولذلك كان تحذير الله للعباد من الرأفة ويحذركم الله نفسه ثم ذكر الله بعد هذا التحذير وهذه الكلام صفة الرأفة فكان من رأفة الرب جل وعلا بالعبد إن يحذرك يقول لك انتبه فكانت هذه الصور تحذر وتخوف لكن ايه للتحرك ولذلك أبو بكر كان رجل أسيف كان إذا قرأها انصدع قلبه سبحان الله كان النبي يقول فيها آية جامعة فازة الصورة دي فيها آية شاملة كل حاجة وهي آخر آيات هذه الصورة فمن يعمل مثقال ذرة يوم القيامة ده يوم عجيب يوم غريب يوم مدهش مثقال ذرة ايه مثقال ذرة دي كانت عائشة تمسك حبة العنب وتقول كم فيها من مثاقيل الذر مثقال ذرة ده الواحد لما يجي يشوف كده ايه ان شاء الله شوف السلف كانوا بيتعاملوا مع الآية دي بعينها ازاي لأن الموضوع ده هيتكرر معانا في القارعة برضه هتذكر هتذكر الآيات ايه الميزان والمثقال والتقل والخفة فالموضوع ده لازم يشغلك ازاي أتقل ميزاني ازاي يكون تقيل لأنها هتيجي في يوم من الأيام ذرة شر مكتوبة وشايفها بعينك تخيل كده ايه اللي ممكن يكون ذر من ذرات الشر ايه اللي ممكن يكون من ذرات الشر ده في قاعده كده بتبقى 10 دقائق كده وانت مستني الاكل في مطعم ولا بتاع وبتتريق على زميلك اللي لسه ما جاش دي ما فيهاش مثقال ذر لا ده دي فيها كيلوهات الجلسه دي اللي هي 3 4 دقائق دي اما تيجي تتامل ايه ده هو هو مش ده اسمه ذنب لا دي مع مع كوكتيل من الذنوب وانت مجرد ما تطلق بصرك وشفت واحد يعني ماشي في الشارع واطلقت بصرك هو ده ذنب واحد ده لما انت اطلقت وبعدين فكرت وبعدين تمنيت وبعدين وبعدين وبعدين زي الناحيه الثانيه لما بتفكر في خير وانت رايح تصلي وقاعد تشوف هتسابق الناس وتصلي في الصفوف الاولى دي مساقيل ذر عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها آية فادة جامعة وابن مسعود بيقول لنا فيها أحكم آية في كتاب الله أحكم آية في كتاب الله الصورة دي بتبدأ أول ما تيجي تقرأها تبدأ بشيء تغيير أوضاع إذا زلزلت الأرض زلزالها الناس اعتادوا على الاستقرار الناس اعتادوا على ان الدنيا تم ثابته وان في استقرار والبيت مستقر والحياه مستقره وبيعرف يمشي وكده ويفاجئ وهو بيقرا الصوره دي ان الصوره بتقول له ايه في انقلاب هيحصل اذا زلزلت عشان كده الايه دي تزلزل القلب وتخرجه من غفلته انتبه الارض اللي انت ماشي عليها دي في يوم من الايام هتتقلب وهيحصل ارتباك عالمي حتى النهارده الناس اعتادت عما تيجي تذكر حاجه حصل مشكله كبيره يقول لك ايه في زلزال اقتصادي رهيب عاوز يقول لك يعني في مشكله اقتصادي يقول لك ايه زلزال في مشكلة سياسية مش عارف في دولة ما يقول لك في زلزال سياسي في الخليج في مش عارف ايه فبيعبروا بالحاجات الضخمة بكلمة ايه زلزال فالله سبحانه وتعالى يخبرنا ان في يوم من الايام ان الارض دي هتدك دك اذا زلزلت الارض زلزالها زلزالها الله سبحانه وتعالى كأن بيقول لك ايه كل الزلازل اللي شفتوها كوم والزلزال ده بعينه كوم تاني هينسيك كل زلازل الارض الله اكبر نسال الله ان يثبتنا واياكم فده هيكون اكبر زلزال كانه الوحيد ولذلك ايه نسبه الله للارض وافرده زلزالها طب والزلازل اللي فاتت لا ده كان لعب ده ده ما كانش ما كانتش الزلازل اللي انتوا شفتوها دي تسونامي ده انت ما شفت ما شفتش حاجه انت لما ايه هنشوف ده يوم القيامه ربنا عافينا اذا زلزلت الارض زلزالها زل زل في تكرار صح لخ لخ في تكرار صح ال ال الأح ال الكلمات اللي فيها الحروف الاهتزازيه دي اللي فيها التكرار دي ده دليل على ايه ان الموضوع ده شديد يقول لك ايه اخلع المسمار من الحيطه مش عارف اخلعه مش عارف اخلعه فيقول لك ايه لخلخه لخلخه يعني كرر النزع يطلع معاك فده مش مجرد حركه للارض لا تكرار للرج ده عشان كده الدك دك ليها زي ما سمعنا النهارده في الصلاه على رف رف تمام المتعه دم دم تمام العذاب العذاب بيتكرر عذاب فيه دم فالحروف الاهتزازيه دي فيها شده فيقول الله سبحانه وتعالى اذا زلزلت الارض زلزالها ربنا ذكر الفاعل هنا اذا زلزلت الارض زلزالها لم يذكر الله سبحانه وتعالى لأن الكل عارف مين اللي يقدر يعمل كده مفيش إلا العظيم الكبير القوي المتين فمن الآية كده تترعب وتهابه وتعظمه في قلبك إذا زلزلت الأرض زلزالها إيه اللي هيحصل في الوقت ده وأخرجت الأرض أثقالها في الآية الأولى لم يذكر الفاعل الثانية ذكر الفاعل فكأنه يقول لك شايف الأرض دي بقت جندي مطيع لله سبحانه وتعالى أخرجت الأرض أثقالها يعني ايه الكلام ده بقى الأرض دي بتحمل بداخلها أشياء الأرض دي كفات لينا أحياء وأمواتا الأرض دي تخرج أثقالها إيه الأثقال هنا العلماء لهم أقوال قول الأولاني الموتى حضرتك هتكون طالع وأنا طالع وكله طالع أخرجت الأرض أثقالها إيه تاني الدفائن اللي فيها الذهب والبترول والأسرار كله كل أسرار الأرض وباطن الأرض وكنوز الأرض تطلع في ناس مشغولة ليل نهار بالموضوع ده تعرف ناس بقالهم 10 سنين و20 سنة و30 سنة واتجنن بسبب التفكير في الموضوع يقول لك ايه وهي هتطلع وانا حاسس ان في مش عارف تحت بيت خالي في كذا وبيت رحمة الله على سيدي من امي انا حاسس في كذا وفي واحد قال لي خلي بالك في هنا حاجة ولازم يبقى انهم يتكلموا بالايه الكلام ده كله تعرف انت كم واحد اكتشف حاجة وكم واحد مهووس بالحاجة دي في واحد حياته كلها فيها من هو في سنة تانية حضانة وده طموح بقى عنده عيال في جامعة وبيقول لهم جاية هي هتيجي فعلا بس وانت في قبرك هتشوفها بقى فتخرج الأرض أثقالها يبقى الأثقال الموتى الأثقال الدفائن الأثقال الأسرار كله يطلع وأخرجت الأرض أثقالها سبحان الله كل شيء في الوقت ده هيبان على حقيقته النهارده انت لو في في الصيام بتاعك جيت فطرت عند افضل واحد شيف في الدنيا أفضل مطعم وأفضل أكل في حياتك ممكن تاكله بعد ساعة تقيأت لوجع في بطنك عافاكم الله هذا التقيؤ أليس هو الطعام الذي كان من دقائق هل يسرك أن تنظر إليه فضلا أن أن تطعمه مرة أخرى لفيك ينفع ترجعه تاني لا ليه طب ما هو هو حصلت بس عليه بعض الايه التحولات بس هو هو الطعام يعني ما هي دي التفاحة وهو دي الفرخة وهي ده كل هي هي صح بان كل شيء على حقيقته يوم القيامة الناس تشوف كل حاجة على حقيقتها فتخرج تخرج الأرض أفلاد أكبادها تطلع اللي كان في في بطنها زي الأم كده فتطلع الأرحام بتاعها اللي كان في الرحم بتاعها فدي تطلع بقى فالذهب يطلع والفضة كده زي العمود يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كله يطلع كأسطوانة زي العمود كده وبعدين بقى الناس تبص يا زي ما انت كده تشوف بقايا الطعام والقيء يبان على حقيقته فيقول السارق الذي مد ايده سرق يقول أففي هذا أنا سرقت يا أنا حياتي راحة أنا فين كنت بسرق من ده ويقول القاطع للرحم وفي هذا أنا قطعت خدت جزء من ورث أختي وورث ولاد أخويا بحج يا بنات انتوا لسه صغيرين وعمه حبيب بابا الله يرحمه يسبل عينيه ويعيط يقول يا حبيبي يا اللي سبت لي الهم ساب لك الهم ايه؟ ده انت م- واخد الفدان في جيبك وكل حاجه وبحج دي البنات صغيره واحده عندها 28 والثالثه عندها 33 وبيقول لك لسه صغيره هتكبر امتى؟ لا يقول لك لا ده دول في عيني شوف انا اضحي بعيني مش اضحي بحاجات ايه ولاد اخويا اللي مات وهو اخر حاجه قال لي ولادي قلت لهم في عيني ما طبعا هو في حد اهبل يضيع الكلام ده كله سبحان الله حجج وهية يجي يشوف يوم القيامة الورث ويشوف الكلام ده كله وبتاع الكلام ده إلى يقول أفي هذا أنا بقى قطعت ولاد أختي ولاد أخويا في- في ده أنا سرقت عمي وعمتي قابل بقى مشكلة مش إنه يقول كده وبس يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يشوف الكلام ده يقول ثم يدعونه لا يأخذون منه شيئا يروح باصص له كده وسايبه ماشي هتاخد يا عم مش هو ده اللي انت كنت قتلت عليه وبتاع والكلام ده كله طبعا كان في قصه كده من حوالي 15 سنه واحد توفي نسال الله ان يرحم الجميع واخوه بقى يصمم اخويا حته من قلبي حته من كبدي ما ينفعش انا اللي لازم اكون انا اخر واحد اطمن عليه في قبره وينزل ويتاخر والتاني ويعدي وقت يلا يا ابني يلا عاوزين ايه نهيل التراب عليه ما يطلعش نزلوا لو ميت جنبه بس كان معاه ورق وقاعد امال يبصم جايب ورق وقاعد امال يبصم اخوه سبحان الله شوف عما يكون الشيء الذي ياتي بالقلوب يتقلب بقى هو ايه غفله للقلوب زي المقابر المقابر دي الاصل فيها ان هي ايه عظه الا فزوروها فانها ايه تذكركم الاخره انت حاسس إن المقابر دي بتذكرك بالاخره دلوقتي ده انت بتروح بتلاقي الدنيا كلها واحد يقول لك ايه اول وانت داخل كده وبتاع خاصه لو بعد المغرب كده تلاقي واحد طالع لك كده يقول لك ايه تشتري ايه يا عم انتوا بتبيعوا ايه وبتاع الكلام ده كله بتبيعوا اكفان لا بيبيعوا حشيش وبيقابلوا مش عارف ايه وبيعملوا ايه وبيضربوا ايه والكلام ده كله تبقى ماشي كده في المقابر في ايه آه في القاهره تلاقي في ناس ساكنه وتلفزيونات وبتاع ساند وهو بيتفرج على التلفزيون على قبر تروح لدكتور تعبان وقلبك وجعك ولا رايح مش عارف ايه غسيل كيماوي ربنا يعافي الجميع متبهدل مستني دورك بره في الصاله مشغل لك برضه ايه موسيقى ومشغل لك افلام ومشغل لك كذا ومش عارف ايه والكلام ده كله الا يتقي الله هذا الطبيب يا اخي ده انت في موطن العظم المرض ده كسر فذكرهم يا اخي لا ينسيك اخرتك فيبقى اماكن العظه تصير اماكن ايه غفله نسأل الله العفو والعافية فهذا الرجل لم يتعظ وهو أخوه ميت أهو ميت وتلاقيه مشغول مين اللي هياخد كذا ومين اللي هياخد كذا في ناس تبقى ماشيه في العزا وتفكيرها كله مين اللي هياخد الايه الحته اللي على الشارع ربنا يعافينا وإياكم وأخرجت الأرض أثقالها عشان كده في يوم من الأيام عمر داخل على أبو الدرداء فجه أبو عمر يضع يعني دخل فلقى وجد يعني الأوضة بتاعت والسكن بتاع أبو الدرداء مظلم لا ضوء فيه الدنيا منورة فتحسس حتى جلس فلم يرد يده إلا الأرض قال أبو الدرداء ألم أوسع عليك أنا ما وسعتش عليك كأمير المؤمنين شديتك عطائك وكده قال يا عمر أتذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت قال وما هو قال ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كظل الراكب عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده وانت ماشي في الدنيا خليك كده تتعامل مع الدنيا كانك واحد مسافر راكب على دابه فايه حبيت تريح فريحت تحت شجره ثم راح وترك وتركها ريح ساعه كده وبعدين سابها مش ده اللي النبي قاله لنا يكون متاعك في الدنيا زي متاع واحد رايح مشوار كده يعني انت رايح اسكندريه بتاخد معاك ايه؟ الثلاجه والبوتاجاز في الشنطه تاخد الديب فريزر على كتفك ولا بتاخد حاجه كده يا دوب بسيطه كده على قد المشوار هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هو بيقول له مش النبي قال لي وقال لك كده فماذا فعلنا يا عمر لقد انغمسنا فيها فلانه يتكلم مع عمر حتى بكى عمر عمر بيقول له انت ليه مش موسع عليك خليه يبكي وكان في يوم من الايام أبو الدرداء ده معروف إن هو راهب الشام وقف على المنبر كده في يوم من الأيام حد يعظ الناس فبيقول لهم إيه؟ من يشتري منكم مني تركة عاد بدرهمين عاد مين فيكم يرضى يشتري حضارة عاد كلها مني بدرهمين في حد هياخد؟ مستحيل فبيقول إيه اللي حصل ليهم دلوقتي؟ أصبح أملهم غرورا وجمعهم بورا ومساكنهم قبورا فمن يشتري مني تركة عاد بدرهمين في حد هيشتري عشان كده الحسن كان بيوصف لنا الدنيا يقول الدنيا دي تذل من أعزها تعزها تذلك وتفقر من جمعها ازاي يا حسن؟ حسن بقى يقول لك كان كلامه شبيه كلام الأنبياء سبحان الله تفقر من جمعه هو قاعد امال يجمع تفقره تفقره ازاي يبقى دايما مستني التجاره هنا ومش عارف اللي هنا يبقى وال sheet ال Excel اللي هنا وقائمه التجار دي وليل نهار مشغول في في الساقيه فتفقر من جمعها وتذل من اعزها امانيها كاذبه هو قاعد بيفكر ويقول لك وبتاع والكلام ده كله امانيها كاذبه امالها باطله صفو صفوها قدر عشان كده كان يقول لك ان الدنيا كالحيه عامله زي الحيه زي التعبان ملمسها ناعم الله ده نعمه الله جميله ولكن لدغتها تدخلك القبر هي الدنيا كده وبتسيبك في وقت انت بتبقى احوج الناس لها وانت ساند عليها تروح ايه سايبك فتقول ايه خلاص على شفا جروف نهار فانهار يروح ضايع على طول واخرجت الارض اثقالها ده حال اهل الارض في الوقت ده الانسان هيتجنن هيبدا يقول ايه وقال الانسان ما لها في هيقول لمين العلماء يقولون يا ترى هيقول للارض ولا يقول للي جنبه ولا بيقول للملائكه ولا بيقول لمين ها بيقول لمين وقال الانسان لنفسه فيما بينه وبين نفسه ما لها ايه في ايه هو خارج كل واحد شايل أثقاله على كتفه شايل ذنوبه وشايل صحيفته وشايل كل واحد شايل التقل بتاعه الله أكبر الله قال وقال الناس ما لها ولا الإنسان يقول لك كل واحد هيقول كل فرد وقال الإنسان ما له الكل قاعد يقول إيه؟ اللهم سلم سلم على فكرة يا جماعة الكلام اللي أنا بحكيه ده ده مش فيلم ده شيء أنا وأنت مقبلين عليه والله بقى مصدق مش مصدق مش هيفرق كتير زي ما الدكتور يقول لك ايه في امتحان بعد رمضان فانت تروح ايه هز كتفك كده اللي جنبك اللي بيقول لك امتحان بعد رمضان يا عم رمضان ده ده, ده صلاه وتراويح بص احنا هندعي في ليله القدر ان الدكتور يموت ومفيش امتحان هو ده هيلغي الامتحان من الجامعه هب ان هو مات الدكتور هيبقى مفيش امتحان في امتحان برضه ما انت هتتخرج ازاي دكتور بالعرض لازم هتعدي على قنطره اختبار انت كده كده رايح للاخره والمشاهد دي ربنا ما ذكرهاش لينا من باب حدوته قبل النوم عشان تروح في النوم لا عشان كده بيجي المواسم اللي احنا فيها اللي زي دي تعمل معايا ايه تفوقني وتخليني ارجع تاني استعيد اللياقه لليوم ده اليوم ده يا جماعه مش هزار يوم شديد الجنه والنار دي مش قصه هزار يقول وقال الانسان ما لها ده من اول ما طلع قاعد يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا مين اللي طلعنا من ده طب هم كانوا نايمين في القبر مستمتعين يعني ورايحين في النوم ولا كان في نعيم وعذاب العلماء يقول لك لما شاف يوم القيامه قال لك لا ارجع احسن ده انا كنت نايم ده انا كنت في الجمال كله بالنسبه ليه للي هو قادم عشان كده يوم القيامة والناس واقفة يوم القيامة في الساهرة ومستنين العذاب ومستنين الحساب ومستنين الجنة في ناس مش قادرة تقف فيبدأوا يقولوا عاوزين نتحرك من المكان ده ولو يروح النار ما ما فيش مشكلة نار نار هو فاكر ان هناك ايه اخف زي ما يجوا اهل النار ربنا عافينا واياكم يصرخوا وينادوا ان هم عاوزين يطلعوا من النار فيقول لهم تروحوا للايه للزمهرير طيب تروحوا للبرد فيطلب اه نروح للبرد فيدخلوا في البرد فتتكسر عظامهم يقول ابن عباس فلهو اشد عليهم من حرهم ربنا عافينا والله طبعا المؤمن في غنى عن الكلام ده في اشياء تخليك تبقى هادي خالص في اليوم ده واليوم ده كله يعدي عليك وانت طالع من قبرك تلاقي الملائكه مستقبلاك تقول لك إيه؟ لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون تبقى خارج من قبرك وهم يوم وهم من فزع يومئذ امنون لا لا انت مالكش دعوه بالقصه دي اختار انت بقى عاوز تطلع كده امن والدنيا رايقه ولا عاوز تكمل في اللي انت مكمل فيه وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها ايه الارض هتحدث هتتكلم هتتكلم بايه ايه الاخبار اللي هتتكلم بيها والفرق بين الحديث والخبر تحدث اخبارها في فرق بين الحديث والخبر والنبأ اه ايه الاخبار اللي هي هتقولها الارض دي هنعرف ان شاء الله المره القادمه الفروق دي وايه الاخبار اللي هي هتتكلم بيها فاسال الله سبحانه وتعالى ان يؤمننا واياكم يوم الفزع الاكبر ويجعلني واياكم ممن يوفق لحسن العمل وحسن الخلق وحسن الكتاب